فدا الكون بحرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على الإطلاق وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث لأهل الآفاق المنعوت بتهذيب الأخلاق المعروف بمكارم الأعراق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخوتي أتحدث إليكم بإذن الله تعالى عن حلقة جديدة من برنامجكم الحيوان في القرآن وأتحدث عن ما يحدث يوميا لكل كائن حي ألا وهو الطعام طعام الحيوان الحق سبحانه وتعالى وجه النظر في صورة عبس بقوله فلينظر الإنسان إلى طعامه أي أن الله سبحانه وتعالى وجه النظر بالتفكر والتأمل في كيفية إخراج هذا الطعام من الأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا يبقى بداية تكون سطح التربة بنزول الماء ثم شققنا الأرض شقا يعني الماء هو الذي يشق الصخور ويفتتها حتى تتكون هذه الطبقة الخصبة اللي هيطلع منها النبات ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة الله أكبر وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا فاكهة للإنسان والحبوب للإنسان والأب يعني العشب اللي بيطلع من الأرض ده اللي احنا ساعات نستهين بيه لكن ده طعام الحيوان لأن العشب ده يحتوي على نسبة عالية جدا من مواد تسمى الألياف أو ال crude fiber اللي هي عبارة عن ال cellulose وال hemicellulose وال lignin أحيانا اللي لا يمكن الإنسان يقدر ياكلها لا يمكن ولو كلها تعمل له مشاكل في القولون لكن الحيوانات تاكلها وتحولها للبن زي أبقار الحلاب والجاموس وتحولها له لصوف زي الخرفان وتحولها له لشعر زي الماعز وتحولها له لشغل زي الحصان والبغل والحمار وتحولها له للحم زي أبقار التسمين والجاموس والخرفان والماعز وتحولها له البيض زي الدجاج البياض وتحولها له اللحم أيضا زي الدجاج التسمين يبقى إذا الحيوانات طعامها موجود معانا ربنا خلقه معانا سبحانه وتعالى عشان كده قال متاعا لكم ولأنعامكم ولكن تاكل هذا الطعام وتحوله إلى منتجات نستطيع إحنا نستفيد بها فكان لابد من ضمن حلقات هذا البرنامج نتأمل في طعام الحيوان أولا نتكلم بصفة عامة عن طعامنا أو طعامهم الجوع اللي بيهدد البشرية وبيهدد الكائنات الحية عموما كم واحد بقى بيموت جوعا احصائيات منظمة الصحة العالمية بتقول ان في كل خمس ثواني طفل بيموت جوعا يعني 700 طفل في الساعة وكل ثانية رجل بالغ بيموت جوعا يعني 3600 راجل او ست بيموت في الساعة يعني الاحصائية بتقول ان كل ستة منهم واحد بيموت طيب ان شاء الله نشوف كل الاحصائيات ونشوف اصل الكون ونشوف أصل الطعام ونعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا في الطعام والشراب من خلال الفيلم إن شاء الله نستعرضه ونرجع لحضراتكم بإذن الله تعالى اتفضل هنا بيفهمنا ان بداية أصل الكون كله تفاعل اسمه البناء الضوئي يعني ايه كلمة البناء الضوئي او ال photosynthesis يعني المادة الخضراء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في النبات اهو الراجل بي بيحاول يشرح لنا اهو المادة الخضراء دي أو الكلوروفيل بتكون مع ست جزيئات مية وجعلنا من الماء كل شيء حي وست جزيئات ثاني أكسيد الكربون تكون لي molecule أو جزيء من الجلوكوز وتكون لي أيضا أكسجين يبقى المادة الخضراء اللي ربنا خلقها في النبات وظيفتها تكون لي جزيء الأكسجين وتكون لي الجلوكوز اللي هو بيكون لي بقى طبق الفول اللي بيتحط على سفرتنا يوميا ورغيف العيش وبيكون لي النبات اللي احنا قلنا عليه الاب اللي ربنا ذكره في القرآن اللي بياكله الحيوان فيجيب لك البيض واللحم واللبن اذا لما اقعد على السفرة والاقي لبن وطبق فول وبضاية ورغيف عيش كل ده ربنا خلق من خلاله جيش عشان يعمله لك من الكائنات الحية من النباتات من الحيوانات ده غير في جيش من البشر هم اللي جابهولي عشان خاطر سخرهم سبحانه وتعالى عشان خاطر يجيبولي هذا الطعام وهذا الشراب قد ايه من الشكر ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم ادي اول تفاعل واهم تفاعل في الوجود كله هو اللي اوجد بفضل الله تعالى هو اللي اوجد الطعام الموجود في الدنيا دي كلها اهو ست على الشمال زي ما حضراتكم شايفين ست جزيئات ميه ست 6 H 2 O وست جزيئات ثاني اكسيد الكربون ست 6 C O 2 او carbon dioxide وال light يعني الضوء او وهذا الرجل هو اللي مكتشف ال photosynthesis العالم اللي على اليمين ده دي صورته ان اساس البناء الضوئي المادة الخضراء الموجودة في النبات ثم يتكون أول molecule أو أول جزيء من الجلوكوز والجلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز يكون لي نشا فيكون بقى المادة الموجودة في النبات شيء عجيب جدا ان احنا نجد النبات هو أصل الحياة ومعاه الماء شوف بقى الآية بتقول ايه أن صببنا الماء صبا يبقى المية الأول تنزل طب وتنزل إزاي ده لابد ربنا سبحانه وتعالى يخلق تفاعلات في هذه الطبيعة بحيث ان المية تنزل لنا اه فجاب لنا الشمس تعمل بخر زي ما هنشوف بعد شوية هذا البخر هو اللي يطلع المية من المحيطات والبحار وبعد كده يبدأ يتكثف وينزل في صورة قطرات هذه القطرات تملى الأنهار تاني وتنحل في الجبال وتتخزن كمستودع في البحيرات في بطن الأرض المياه الجوفية وتبدأ تروي النباتات وتعمل طبقة التربة اللي على سطح الأرض اللي احنا قلنا عليها لسه صاحبنا بيقول ان العملية بتاعت البناء الضوئي دي عملية معقدة جدا التركيب اللي حضراتكم شايفينه ده داخل النبات من جوه الميكروسكوب بيكبر وجود مادة الكلوروفيل الخضراء في النبات وبيسميه ال light reaction تفاعل الضوئي بيقول قد ايه هذا التفاعل حساس جدا طبعا احنا مش محتاجين رجل اجنبي هو اللي يفكرنا بنعمة ربنا سبحانه وتعالى لكن شوف ربنا بيقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بيقول دي قدرة عجيبة هذا الرجل باللغة الإنجليزية بيقول قدرة عجيبة إن هذا النبات بالتفاعلات الكيميائية المعقدة دي من خلال شوية مية وشوية ثاني أكسيد الكربون يكون لي سكر في دورة بيسميها Calvin cycle أو دورة كيلفن الدورة دي معقدة جدا والتفاعلات الكيميائية اللي فيها معقدة للغاية في ناس خدت دكتوراه وماجستير فيها وقضت عمرها سنين عشان تحاول تفهم سايكل واحدة منها بس عشان في الآخر أي واحد يجي له طعام يحتقره أو يقول ده طعام بسيط يزعل شوف النبي عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا ما أبدا عمره ما حقر طعام أبدا ما عندكم عندنا كذا الحمد لله رب العالمين مفيش خالص إني صائم إذا عمره ما احتقر طعام أبدا لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام شوف التفاعلات دي كلها عشان تجيب لك مولكيول أو جزيء جلوكوز واحد كم بقى من الأطعمة عندنا على سفرتنا نمسك الخضار بس بامية ملوخية فاصوليا بسلة خبيزة والقلقاس خضار بس نمسك المخبوزات العيش والفينو والبقسماط والبسكويت كل ده من القمح حبة القمح اللي فيها مليارات الج- الجزيئات من الجلوكوز او من النشا اتكونت بالشكل ده حبة قمح واحدة عشان تعمل لك انت رغيف عيش واحد وحدث ولا حرج عن القمامة وهنرمي قد ايه القمامة دي يؤكل منها انا شفت ارملة بتاكل من القمامة بتاكل من القمامة من كتر الاسراف اللي احنا فيه لان احنا ما نعلمش تفاعل زي كده ازاي بيحصل ازاي النبات بيتنفس عشان يجيب لنا طبق الفول او رغيف الفينو او كوبايه اللبن اللي يجي من حيوان الحيوان ده كل نبات في الاصل وحولها لك زي ما قلنا في حلقه اللبن الى لبن او قطعه لحمه جاءت نتيجه ان هذا الحيوان كل برسيم او دريس او تبن او ذره او شعير او فول صويا كله تم تخليقه من خلال هذه العمليه واهم تفاعل في الوجود هو البناء الضوئي او ال photosynthesis يمكن انا معجب بالشاب ده لانه مقضي سنين من عمره بيحاول يفهم بعض من السايكل وبعض من التفاعلات بعض ما قدرش يفهمها كلها اللي بتحصل المعقدة جدا عشان النبات يقوم بهذه العملية من خلال الشمس ويدينا الأكسجين والجلوكوز ولذلك وانت بتطوف في القرآن والصبح إذا تنفس سبحان الملك تنفس كأنه كان الصبح ده مخنوق تنفس الأكسجين بيطلع الصبح لأن النبات بيعمل هذه العملية ويطلع لك الأكسجين شوف ده تفصيل بقى ازاي المية نزلت الشمس اهو درجة الحرارة الشديدة اللي لو قربت لحظة من الأرض الأرض كلها تهلك لو بعدت لحظة الأرض كلها تلج وتهلك شوف 93 مليون ميل بيننا وبين الشمس ينزل حرتها على البحار فيحصل تكثف للماء بعد ما يحصل تبخر والميه يبدأ ينزل تحت شوف الميه تتخزن كميه جوفية وفي البحيرات تاني يحصل تبخير وبعدين تروح تعمل الأنهار الرفيعة اللي في النص دي ده النهر وربنا جعل النهر أعلى من البحر البحر الكبير ده لأن لو البحر أعلى كانت المية العذبة دي كلها بقت مية مالحة لكن دايما النهر أعلى من البحر عشان كده بيصب مثلا نهر النيل في البحر المتوسط شوف شوف ربنا بي- بيقول في سورة النور فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها عايزين نتأمل بس الطعام ده مش بيجي كده احنا اتعودنا ان التلاجة يكون فيها أكل والأسواق فيها أكل والسوبر ماركت فيه أكل الأكل ده جه ازاي سواء لينا أو للحيوانات جه ازاي ادي المطر ينزل ينبت بعد ما يعمل سطح التربة اللي قلت لحضراتكم عليه أنا صببنا الماء صبا أهو بيقول لك ال evaporation أو التبخير يبدأ يتصاعد المية ال water vapor أو بخار الماء ثم condensation يعني التكثيف في السحاب أهو cloud والسحاب ده يتلاقح مع بعضه موجب مع سالب اللي هو بيعمل الرعد اللي احنا بنشوفه والبرق وبعد كده ينزل الميه سبحانه وتعالى عشان يمكن في تجربة أمريكية حاولوا ينزلوا المية إنهم يلقحوا السحاب بال AgNO 3 أو نترات الفضة بط- بطيارات ال F 16 وما نزلش المطر إلا في حتة تانية خالص غير الحتة اللي لقحوا فيها لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يملك نزول المطر سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ثم ينزل المطر وبعد ما ينزل المطر بقى عجيب والله أنزل من السماء ماء سورة النحل فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون احنا عايزين نسمع الليلة دي بس بقلوبنا ازاي المطر نزل ومطر واحد وتركيبه واحد سبحانه وتعالى نزل من عند الواحد سبحانه وتعالى ومع ذلك ادى البرسيم الاخضر والطماطم الحمراء وادى البتنجان الاسود والتفاح الاحمر الوان مختلفة رغم انها نزلت بمية واحدة يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل تطلع الزروع المختلفة وده حار زي الفلفل وده حادق وده مالح زي الموالح وده ريحته حلوة زي الورود طيب ابتدينا ناكل الطعام نزل معدتنا وانا باكل اهو وصل لي الاكل ايه اللي بيحصل في في المعده اهو الانسان بياكل اهو يبدا يمضغ عامل لك عضله للمضغ اسمها ال masseter muscle اللي رايحه جايه دي دي لو تعطلت ما تعرفش تاكل نهائيا بتحصل عند ناس كتير قوي وما ياكلش الا عن طريق انابيب يحطها له جوه لكن انت بتتلذذ بالاكل او ال mastication يعني ايه mastication عمليه مضغ الاكل ثم بعد عمليه المضغ عمل لك غدد اللي قدام الودان دي الجلانز دي تعمل لك شويه عصارات عشان تهضم لك بعض الاكل اذا كان في دهون اذا كان في كربوهيدرات اذا كان في بروتينات واللسان يبدا يتذوق وبعد كده يتم توصيل الاكل من البلعوم للمريء او الاسوفوجس في ناس عندهم ارتجاع في المريء ما يعرفش ياكل لقمه اللي ما يرجعها احمد ربنا على ذلك نزلت اللقمه بالسلام اول ما توصل توصل فين بيت الداء المعده ما ملأ ابن ادم كلام النبي عليه الصلاه والسلام وعاء شرا من بطنه ده اشر وعاء ممكن انسان يملأه باي شيء في الوجود هذا الوعاء مساحه المعده 1500 سي سي المعده البشريه يعني 1500 سنتيمتر مكعب لازم نص للنفس ونص للطعام ونص للميه لازم زي ما النبي عليه الصلاه والسلام اخبر والا لو اتملأت هتضغط على الحجاب الحاجز اللي يضغط على الرئه ما تعرفش تتنفس نهائيا او بيتم هضم كل بقى المواد اللي انت اكلتها دي ونضغتها ملوخيه بقى على برتقان على الرز على اللحمه على المحشي كل ده كل خليه بتتعامل معاه تخيل انت بقى لو هتاخد عصارة لكل حاجة وممكن تكون نايم وهي شغالة والوقت عمال يعدي ساعات تاخد ساعتين ساعات تاخد ثلاثة مع الفول الفول على فكرة من الطريف من الأكلات اللي هي تستغرب لها قوي المعدة تقعد بصله كده ساعتين مش عارفة فيه ايه وبعد كده تبدأ تتعامل معاه عشان كده يقول لك الفول مسمار البطن ومن الصحة دي في رمضان فيقعد يمسك معانا كام ساعة هنا تصوير امامي للمريء بتاع الانسان وشوف المريء موجود فين اهو مجرد ما كل اللقمه اتحطت في الزور وخلي بالكم ان المريء وراه ايه التصوير ده مهم جدا وراه قصبه هوائيه لو لسان المسمار مش قافل القصبه الهوائيه تشرق ساعات يقول لك ده شرق وبياكل رز ده شرق وبيشرب ميه لو اللسان ده ما سدش القصبه الهوائيه تشرق الانسان ممكن يموت في لحظه لو شرق قصبه الهوائيه بيحصل لها كولابس لو دخل فيها اكل او شرب طيب نزل المعدة وبعدين قال المعدة كمان تبدأ تدي بعض عصاراتها وبعدين تنقلها للاثنى عشر وبعد ما تنقلها للاثنى عشر يتم نقلها للأمعاء الرفيعة اللي في النص الصغيرة دي لكن بقى أكل الحيوانات مختلف شوف الجمل بياكل ازاي احنا ما بناكلش بقى بالشكل ده لكن هو عشان بياكل نباتات خشنة جدا وكلها شوك وربنا خلق له في شفته من قدام فتحة كده سبحانه وتعالى شوف وياكل بسيط ويحمد ربنا ما عندوش تنوع هذا التنوع اللي عند البني ادمين او البقرة الفرنسية الصفرة الجميلة السيمنتال فريزيان ده من اجمل انواع البقر في العالم شوف ادي الاب اللي على الارض ده فاكهة واب ادي الاب اهو العشب ده انت ما تعرفش تاكله الكرش اللي ربنا خلقه في البقرة اللي على الشمال ده اللي تقريبا سعته 100 لتر هو المسؤول عن هضم هذا الأب أو هذه الأعشاب الشديدة ثم ترجمه لك في صورة لبن أو ويسخر لك جيش كامل دكاترة بيطريين على مهندسين على صاحب مزرعة عنده محلب على واحد بيطهر لها على واحد بي بيحلبها على واحد بينقل اللبن على واحد بيغليه على مصنع كامل واحنا بس قايمين من النوم ناولين كوباية اللبن ادي اللي احنا عملناه طب نشكر بقى ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث اللي فيها ترغيب رهيب إن الله لا يرضى عن العبد يرضى عنك يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليه احمد ربنا ده جيش جيش من العلماء قبل ما يكونوا عمال عشان يوصل لك لقمة صغيرة ربنا سخرهم شوف عاملين علاقة بين اللبن وبين أكل هذه البقرة بتاكل قد ايه تدي لبن قد ايه ومطلعين البقرة الاولى في الماراثون البقرة دي كلت قد ايه ودت قد ايه وبار انتاج اللحم اخباره ايه تدي 400 كيلو لحم كل ده وكانت عجلة صغنططة وكان عجل صغير من خلال شوية اعشاب ونباتات فقيرة برحمة ربنا سبحانه وتعالى وضع ال microflora و microfauna او الطفيليات والبكتيريا عشان تحولوا لك اللحم شوف اسواقنا مليانه لحم ازاي في كل مكان السوبر ماركت تختار اللي انت عايزه اللي انت عايزه والقطعيه اللي انت عايزها وهي في الاخر اصلها عشب بسيط جدا في الارض بينزل بشويه مطر وناخد بالنا من اساتذتنا ومستشارينا في الطب البيطري ناخد بالنا قوي يعملوا لنا دراسات عشان نقلل تكلفة العلف لانها وصلت الطن ب 4000 جنيه دلوقتي واكتر فلذلك بقى الاتجاه دلوقتي ناكل الابقار اعلاف غير تقليدية لان الكيلو لبن وصل ب 6 جنيه وكيلو اللحمة وصل بكام ازاي نوصل ده للمستهلك هو ده مهم للطبيب بيطري انه ياكل البقر ده ويشتغل كدكتور تغذية وياكل البقر ده اعلاف غير تقليدية ودي كانت رسالة الدكتوراه بتاعتي ان انا احقن السلاش حاجات معينة وبالتالي اقلل تكلفة العلف الكلية ويدي لبن برضه زي ما حضراتكم شايفين يخش في منتجات عديدة زبادي وقشطة وجبنة وزبدة نسبة الدهن بتاعته عالية وما تأثرتش في نفس الوقت وفرت العلف بتاع الحيوان شوف انواع الجبن ما تعدش انواع الجبن رهيبة ومصانع رهيبة من خلال مصنع بيولوجي ربنا خلقه اسمه الأبقار الحلاب أو الجاموس الحلاب تخيلوا لو الطعام ده مش موجود لو المطر ما جاش ما نزلش أصلا لو المطر ما نزلش مفيش نبات هيطلع مفيش أبقار هتاكل شوف مفيش إنتاج للإنسان من العجيب إني قرأت إن الجوع في الحيوانات إحصائية قبل الفيلم كنا بنتكلم في احصائيات الجوع الجوع عند الحيوانات المفترسة اكتر من الحيوانات دي من الحيوانات العاشبة لان الاسد نتيجة صيد الحيوانات ديت ما هوش لاقي الحيوانات ديت او يحصل موسم جفاف فالبقر اصلا ما ينموش فهياكل ايه عشان كده هرم تغزوي ربنا سبحانه وتعالى منظمه نباتات ابقار تاكلها أسود تاكل الأبقار دي ثم الأسد يتحلل ويرجع تاني للتربة مرة أخرى شوف بيعملوا إحصائيات عن الخصوبة بيقولوا الخصوبة بتاعت البقر في الشهر الأول كام في الموسم اللي بعديه كام ده من أفضل أنواع الأبقار الفرنسية بيسموها السيمنتال فرانس جميلة جدا وشكلها جميل وزي ما حضراتكم شايفين مهتمين بالمراعي المفتوحة ويمكن مصر تفتقد المراعي المفتوحة لان ده احنا دولة زراعية فبنزرع ما نقدرش نسيب الحيوانات كده تاكل زي ما هي عايزاها لان الزراعات مقننة هنا في قطن هنا في قمح هنا في برسيم هنا هنا هنا لكن في بلاد ربنا حباها بمراعي مفتوحة الحيوانات بتاكل براحتها انما هنا لازم نقنن الطعام للحيوانات نقول لهم هتاكلوا كذا وتعملوا كذا احنا اللي نقدم الطعام للحيوانات ولذلك اعلاف الحيوانات اسمها علايق عليقه يعني هو علق نفسه عليا انا كبني ادم انا اللي بظبط له الاكل وانا اللي بقدمه له ولو غلطت فيه وما اكلتوش صح أكيد إنتاجه هيقل وبالتالي ده ينعكس برضو على إنسان تاني شوف شوف الأعشاب البسيطة دي هل نقدر ناكل الأعشاب دي مش ممكن احنا لو كنا جرجير زيادة ولا فجل ولا بلوقية بيجي لنا مغص شديد نتيجة ان ما عندناش قولون وما عندناش اعور يقوم بهضم هذه المركبات شوف ربنا بيتكلم في الآية دي عن قضية البعث في سورة عبس فقضية البعث اللي بينكرها مين طب يا ريت تتأمل فلينظر الإنسان إلى طعامه آه لو نظرت لطعامك لابد هذه الأولى البقرة طلعت أولى في الماراثون جابت أكتر من 55 إلى 60 كيلو لبن في اليوم شوف الضرع بتاعها عامل إزاي القدر عامل إزاي بقرة بتتمتع بصحة عالية ادوها بقى العالم الفرنسي اللي دي طلعت الأولى بيهتموا بحيواناتهم هنا أنا جايب لك إن أهم حاجة في الأنعام البقر والجمال اللسان هم بياكلوا طريقة أكلهم بقى غيرنا احنا احنا ننتقي ونقعد نمضغ هم ياكل بلسانه الأول البقرة تاكل بلسانها الأول وتدخل على جوه ثم بعد ما تشعر بالأمان كده وهي قاعدة تبدأ تعمل ريجارجيتيشن للأكل ده تاني تبدأ تطلعه تاني واحدة واحدة وبعد كده تعيد مضغه وبعد ما تعيد مضغه يروح الكرش لأن عندها أربع معدات المعدة الأولى اسمها الكرش ويستقر فيه كام ساعة وبعد كده يتم اله... إفراز الإنزيمات الهاضمة عليه من البكتيريا ومن البروتوزوا أو الأو- الأوليات أو طفيليات ثم ينتقل لمعدة تانية يتنقع ثم ينتقل لمعدة ثالثة يت- يطحن ثم ينتقل لمعدة رابعة اللي هي المعدة بتاعتنا احنا بقى احنا عندنا معدة واحدة المعدة الرابعة في البقر هي المعدة الواحدة دي يتفرز عليه بقى افرازات انزيمية وافرازات عصارية هنا دكتور البيطري بيقول لنا شوفوا البقرة بتاكل ازاي ما عندهاش صف اسنان فوق خدوا بالكم فاضي ولذلك هي ما تعضش ابدا ما تعرفش تعض لو انا حطيت ايدي ما تعضنيش الا اذا حطيت ايدي على الجنب قوي تحت ضرس وضرس ممكن تعضني لكن قدام لا ليه شوف ده يتناسب مع اكلها الاعلاف الخشنه الطويله دي عايزه اضراس ضروس تقعد تطحنها شوف شوف الخشونه بتاع الهارت بالت او سقف الحلق بتاعها عامل ازاي هو كده مسك اللسان بتاعها اهو اللسان شوف الخشونه عامله ازاي لانها بتتعامل مع عصارات نباتية تحتوي على السليلوز والهيميسليلوز الخشن ومع ذلك بالنباتات الفقيرة دي بتديك أغذية عالية في البروتين والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والأملاح المعدنية اللبن اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل طعام أفضل حاجة اللبن وكان يصر قوي لما يشرب لبن عليه الصلاة والسلام هنا جايب لك فتاحة الفم او الامريكان جاج فتاحة الفم الامريكية صنع امريكي دي بتخليني افتح فم الحيوان واقدر اشخص بقى عنده مشاكل في اللسان عنده مشاكل في اللثه بتاعته العصارات اخبارها ايه لك ان تتخيلوا العصارات اللي نازله دي يمكن ما تصدقونيش أرب... تملى 40 ازازه آه، 40 ازازة من المياه الغازية حجم لترين تخيلوا البقرة بتنزل في اليوم 40 ازازة عصارات بس يعني شوف احنا حجم الريق بتاعنا عزكم الله اللي بيخرج من بقنا بسيط لكن الحجم الدكتور بيفهمنا بيقول حجم الريق ده لو قل يبقى عندك مشكلة لان مش هيهضم هذه النباتات الشديدة اهو غنم يبقى الجمال والبقر هنا الغنم بقى الضأن والماعز وشوف ربنا تكلم عن ذلك في القرآن قال فيه تسيمون يعني ايه يعني ترعون أنعامكم السوم يعني الرعي نهارا يبقى النبات اللي بيطلع ده بنزول الماء بيرعى عليه او زي ما انتم شايفين كده ويمكن بيسموهم السويبر انيمال او الحيوانات الكانسة تصل ببقها ممكن جدر النبات من تحت تجيبه الخرفان والماعز بالذات لا ده كمان شوف شوف حاج فرحانين ان الاكل موجود صوانطتين والاجيال كبيرة والاجيال الصغيرة شوف بياكلوا اعلاف فقيرة لكنها بتديك انتاج تحولوا لك لصوف تستعمله في الشتاء كبطانية او بدلة تحوله لك للحم تاكله وتستمتع بيه زي ما بناكل في العيد الكبير لحم الضاني والماعز تحوله لك للبن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسأل ايه اللي عندنا من طعام في بيوته التسعة تقول له والذي بعثك بالحق لا يوجد الا منيحة العنز يعني عنزة صغيرة جابت شوية لبن قد كده ما كانش يحقر ابدا عليه الصلاة والسلام اي طعام ياخدها يقول بسم الله ويشرب الدنيا عنده صغيرة مش موجودة اصلا شوف شوية لبن جم من ايه نباتات فقيرة فيهاش حاجة خالص صحيح احنا اتجهنا الفترة اللي فاتت ان احنا نغذي الحيوانات دي تغذية مقننة زيادة عشان نهتم لان الانسان مستعجل عايز لبن كتير وعايز فيه مواصفات هنا الحصينة بقى الحصان هيديني ايه لا لبن ولا لحم يديني شغل الحصان بيشتغل السباقات الجر شوف المراعي المفتوحة الحصان بقى ملوش بقى اربع معدات زي الانعام البقر والجاموس والجمل والخروف والمعزة الحصان ليه معدة واحدة الكباسيتي بتاعتها او سعتها حوالي 15 الى 20 لتر شوية حاجات بقى نقول على الحصنة ويمكن دي تصلح حاجات كتير قوي بتحصل في مزارع الخيول وبيجي لي مشاكل يومية على الحكاية دي اولا الحصان يشرب الاول وبعد كده ياكل يعني ما ينفعش ياكل ثم يشرب غلط لان المعدة لو اتملت بالمية في حاجة اسمها filling grade ال sphincter او القفل اللي ربنا خلقه في معدة الحصان من تحت يفتح مباشرة فينزل الاكل ما يتهضمش ده علميا في الحصان يبقى الاول نسقي الحصان وبعد ما يعدي نص ساعة كده يبدأ ياكل طيب هل اكله زي البقر كده يقعد طول النهار ياكل لا ده احنا الاكل ده بينقسم الى ثلاث مرات الساعة 6 الصبح ياخد وجبة الساعة 12 الظهر ثم الساعة 6 مساء وبنقسم الوجبات للثلاث فترات ديت تلت تلت تلت او ربع نص ربع طيب يشتغل مباشرة بعد ما ياكل لا لازم يرتاح ساعة بعد الاكل طيب ولو كان لسه شغال استنى عليه ما يهدى وبعد كده ابدأ اكله بعد ساعة والمية تكون نظيفة لان المية لو مش كويسة تحصل عنده مشاكل كنا بنصور حلقات رمضان وكان جنبنا بغل من البغال اللي بنصور جنبه وفجأة البغل قعد يتبرمج في الارض ويحك نفسه فالناس مش فاهمة في ايه في الحالة دي بيبقى بيعاني حصان او حمار او بغل الفصيلة الخيلية دي يبقى بتعاني من مغص رهيب اما نتيجة المية مش نظيفة او نتيجة وجود رمل في الاكل فالسيكم بتاعه او الاعور اتملى رمل او امعاءه لفت على بعضها فنجد الحصان يقع على الارض ويتمرمغ وبعد كده يقوم عادي ده معناه انه عنده مغص رهيب ولابد ان احنا نتدخل ونعالجه منه وممكن يكون المغص دخل في يكون مزمن الفصيلة الخيلية لابد نهتم بأسنانها اللي هو مش بياكل زي الجمل أو البقرة ده بياكل بالسلكشن يعني ياخد حاجة حاجة ويبدأ ياكلها ويمضغها حاجة حاجة فلابد نهتم بأسنان الحصان ويمكن من ضمن الحاجات اللي بتعرفنا جودة وصحة الحصان أسنانه وبص في المتود بتاعه اللي بياكل فيه في أكل مهضوم مرمي نص نص استفرغ طبعا لو استفرغ دي علامة موت انه بيموت خلاص لان الحصان مش مهيئ يتقيأ ابدا زي اي حيوان دي معلومة تانية ولا الاكل باقي نصه مش قادر ياكل ولا الاكل خلص عليه كله بص عزكم الله في الفضلات بتاعته فيها اكل زي ما هو الذره نازله زي ما هي الشعير نازل زي ما هو الكسب نازل زي ما هو الفول نازل زي ما هو يبقى عنده مشكلة تبدأ من السنان أو المشاكل الداخلية في الأمعاء أو ديدان أو غيره مهمة جدا زي ما وضح القرآن برضو ان احنا نهتم بأرجل الخيل نشوف رجليه أخبارها إيه أمشيه كده وخليه يجري 100 متر وارجعه تاني بيعرج ولا لا في مشاكل في الأعصاب ولا لا في مشاكل في الحافر ولا لا لأن ده برضو ليها مردود تغذوي يبقى عنده مشكلة في التغذية يبقى طعامه في حاجة وخدوا بالكم مش لازم تكون متخصص النبي عليه الصلاة والسلام طالما احنا أصبحت هذه البهائم أمانة لازم تشوف أكلها إيه وتحسن علفها انتوا عارفين الحديث دخلت النار امرأة في هرة قطة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فبخاف قوي لما حد يقول لي ده انا عندي عصافير انا عندي قطه انا عندي كلاب انا عندي حصينه انت مسؤول امام الله لان هو علق نفسه عليك انت ما عندكش مراعي مفتوحه عشان تسيبه فيها لازم تقدم له العلف المظبوط وفي وقته وما تعطشوش وما تجوعوش وتقدموا له صح مش كتر اكل تقدموا له صح عشان خاطر ما يصابش بالامراض اه بعد ما بياكل شوف اهو اهو عمل الحركه بتاعتنا أهو. يبص يمين يعمل شمال يتمرغ في الارض شويه ساعات يبص براسه ورا او كده يبقى بيعاني من حاجه في مغص عندي فين الدكتور البيطري عشان يكشف عليا فين الحيوان بينادي وساعات يكون في دكتور قدامه لكن مش فاهم حاجه مش عارف خبرته بسيطه وما اشتغلش في الخيل شوف الخيل بيعمل حركة ذكية برضه بعد ما يعمل الحركة دي يبص براسه على القلم تلاقيه بص كده على ناحية بطنه براسه يعني بيقول لك انا بعاني من حاجة اهو بدأ يبص اهو ويقوم شوية ويقعد شوية تعرف انه بيتألم بس هو قدرة تحمله الألم اكتر من الانسان ويمكن الحصان بالذات حساس جدا عن الحمار او عن البغل بيسموه hero of glass او بطل من زجاج الحصان بالذات حساس جدا الحصانة عالم جميل وخلي بالكم انها آلة الحرب فلابد نهتم بيها احفاد احفاد الحصانة دي هيجاهدوا عليها احفادنا في اخر الزمان خصوصا سلالة العرب الأصيل اللي بيتميز بالرأس الصغيرة وبالبطن الضامرة وبالأرجل الطويلة وبالعين الجاحظة المفتوحة وبالمنخر المفتوح عشان كمية الأكسجين تكون كتيرة سلالة الإنجليز عرفوا الكلام ده فخدوا السلالة بتاعتنا وهجنوها مع سلالتهم وعملوا حاجة اسمها السارة هورس الحصان الإنجليزي اللي خد بعض الصفات من الحصان العربي أطعمة الحيوانات بتتقسم إلى ثلاث أنواع إما مركزات اللي هي فيها الطاقة يعني زي الرز كده وال... والمكرونة عندنا أو أعلاف خضراء اللي هي طالعة في المرعى دلوقتي اللي هو البرسيم والضراوة اللي هي زي الملوخية عندنا والجرجير والفجل والخص او اعلاف خشنة زي الدريس اللي هو برسيم ناشف او القش قش الرز بقى اللي عاملين عليه مشكلة قش القمح ولذلك ربنا ذكرها في القرآن اه ذكرها في سورة الرحمن قال والحب ذو العصف والريحان الحب ليك انت يا انسان حبة القمح دي او الحنطة شعير تعمل منها رغيف عيش تاكله او مكرونة طب والعصف العصف بقى بعد ما نشيل الحبة العود الاصفر اللي واقف ده اللي هو بيسموه التبن هو ده العصف وسمي عصف لان الريح بتعصف بيه خلاص كل الفوائد اداها للحبة واصبح حاجة بسيطة قوي لا في كالسيوم ولا فوسفور ولا بروتين ولا كربوهيدرات و... اللهم اني شوية طاقة صغيرة قوي فيها أو العصف ده للحيوانات مش بس كده أكل الإنسان وأكل الحيوان وكمان أنبت لنا حاجة تعمل لنا ريحة جميلة كأنك في سفرة فيها كل ما تشتهيه الأنفس وواحد راح مولع عود بخور جميل فشميت الريحة الحلوة يبقى بتستمتع بالشم لروائح زكية وفي نفس الوقت إيه بتاكل أكل طيب عشان كده قال والريحان النبي عليه الصلاة والسلام قال الريحان إيه خفيفة الملمس طيب الرائحة إذا أعطي أحدكم ريحانة فلا يرفضها أو كما قال النبي أو فلا يردها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنها طيب الإيه الريح خفيف الملمس شوف هنا الحصان العربي الأبيض الجميل شوف بيجري إزاي مبسوط إنه واكل بالمراعي المفتوحة صحته طيبة ما بيعانيش من مشاكل أو بيجري لوحده شوف إذا اهتمينا بغذاء الحيوانات يبقى اهتمينا بصحتهم وده مردود علينا احنا كمان البشر لكن ماذا أقول ومفيش اهتمام أصلا بأكل الإنسان وفيه غش وفيه تلوث لابد ان احنا نهتم عشان كده عملت الحلقة دي عن طعام الحيوان مهم جدا والعجيب في القرآن انك تجد هناك فرق بين الطعام والاكل الحته دي مهمة جدا يا اخوان ازاي الكلام ده يعني في فرق بين الطعام والاكل اه القرآن ذكر مرة اكل ومرة طعام اه بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام نتأمل بقى بالراحة كده لما يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه لم يقل لم يأتيكما أكل طيب فإذا طعمتم فانتشروا ويطعمون الطعام على حبه ومرة يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا ومرة يقول كلي واشربي وقري عينا يبقى الأكل شيء والطعام شيء لازم نعرف اللغة العربية زاخرة هي ترجمتها بالانجليزي feed و food food اكل الانسان F O O D feed اكل الحيوان اهو البغل اهو البغل بيجمع بين صفة راس الحمار وبين جسم الحصان الجسم الكبير ده انت تظنه حصان لكن تبص في وشه تلاقي ايه اعزكم الله وجه حمار يبقى ده ذكر حمار مع انثى حصان وتم تهجينهم جه البغل بقى فبيجمع بين قوة تحمل الحمار وبين خفة وسرعة وذكاء الحصان والبغل ممكن يكون ذكر وممكن يكون أنثى لكنه عقيم يعني ما فيش تزاوج من ذكر وأنثى لا يلد برضو ربنا ذكرها والخيل والبغال والحمير ليه يا رب لتركبوها يبقى الأكل اللي بياكله البغال أو بغل تاني اهو بيحوله إلى شغل بأنه بيتحملك تحمل عليه أثقال وتحمل عليه أسلحة وتحمل عليه أمتعة ومعدات وبضايع ويجر العربجي ليل نهار البغل ده حياته أو الحمار حياته أو الحصان في بعض الأحيان يجر الكاريتا وعليها خس بقى وعليها كرومب وعليها حياته كلها ومرة بسأله انت بتأكله ايه قال لي لازم ياكل فول طب ممكن ياكل شعير قال لي لا بالشعير ما يجيبش معاه لازم ياكل فول ياكل له 3 4 كيلو في اليوم قلت له طب ما تكترش عن كده لان الفول بيتعب البغال والحصنه كترة الفول عن 3 كيلو ممكن تعمل حاجة اسمها اليرجي عشان المادة البروتينية اللي فيه بتعمل حساسية فيقعد يحك راسه ويحك جسمه في الحيطة وفي الأرض نتيجة انه ساب على شوال فول او تعمل له كوليك او هنا بقى الحمار رقم ثلاثة في الفصيلة الخيلية حمار اهو برضه بياكل من الاعشاب البسيطة دي ويتحمل طلبات بني البشر ويتحمل ضربهم واهانتهم احيانا رغم ان لو انت بصيت له وهو صامت وتأملته اللي ربنا لو ما سخروش وجعله مثلا في قوة الأسد وضراوة الأسد كان عمل فينا إيه بقى لكن ربنا بيقول وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون شوفوا هنا عنده أسنان غير البقرة ما كانش عندها أسنان فوق لا الحصان والبغل والحمار عندهم أسنان فوق وتحت انه بيقوم بعملية السلكشن بقى بيختار اكله بنفسه وبيقطع مش بيدخل على جوه ده بيقطع الاكل حتت حتت ويبدأ يهضمه بمعدته ويفرز عليها افرازات ويحول هذا الطعام الى طاقة يستخدمها بقى في انه يتحمل ويجر عربية للنهار والعيال تركب عليه شوف النباتات دي ممكن ناكلها احنا مش ممكن هل في عربية اخترعها الانسان تديها عود برسيم او علو برسيم وتمشي عايزة بنزين وبنزين مش موجود وساعات كمان تكون البنزين تمام والكهرباء تمام والعربية ما تمشيش ما تعرفش في ايه او تمشي وتعمل حوادث لكن المصنع والسيارة الربانية اللي ربنا عملها دي عمرها ما كلت ابدا مش عايزة غير شوية اهتمام بأكلها الأساسي وتبقى ناصح وذكي لو اكتشفت المرض مبكرا الفيلة دول آآ آآ عمي ما بيشوفوش فطبعا فيل ما بيشوفش طب هيهتدي للطعام ازاي فجايبين لهم المرعى وواحد عمال يسمعهم شوية بيانو لعل وعسى يعني هم يهدوا واعصابهم تهدى ويقدروا ياكلوا ويمكن الفيل المعلومة لدى حضراتكم انه بياكل 150 كيلو في اليوم من النباتات دي ممكن يخلصوا شجرة ولا شجرتين مثلا وينزل كمية روث عزكم الله وفضلات كتير جدا يعني ما يهضمش الا كمية بسيطة ويشرب ما يقرب من 100 صفيحة مية في اليوم تخيلوا بقى الكرش ده قوامه حوالي 700 800 لتر يعني ولا 10 عربيات نقل جوه الكرش بتاعه اللي على الشمال ده تخيلوا بقى كام فيل في الدنيا وكام حصان وكام حمار وكام بغل وكام بقرة وكام كائن بياكل من رزق الله كام ولذلك سيدنا علي سأل واحد قال له كيف يحاسب الله الناس في آن واحد يوم القيامة في لحظة كده يحاسبنا كلنا فقال له كما يرزقهم في آن واحد كل الكائنات وكل البشر بتاكل في نفس التوقيت من رزق الله وشوف ربنا لما تكلم عن الناقة قال ايه ذروها تأكل شوف تأكل في أرض الله دي أنا صورة جبتها تأثرت بيها جدا إن من كتر المجاعة بقرة سمحت لطفل انه يرضع منها بقرة حيوان حن على طفل من كثرة المجاعة في جنوب شرق اسيا وسابت الطفل يرضع منها اهو وده يدل على ظلم بني البشر البقرة شايفاه وعارفة انه طفل مش عارفة ان ده العجل ابنها عارفة كويس قوي ان ده طفل صغير ولكن كأن ربنا حط في قلبها الرحمة للطفل ده الطفل مش لاقي حاجة خالص ولا حد يجيب له لبن من السوبر ماركت ولا حد يديله بضاية ولا أم بتحن عليه لكن الرحمة اللي ربنا نزلها بيتراحم من خلال الخلائق ده جمل عجيب جدا حوار يعني جمل لسه مولود بقاله شهر ولا شهرين فلسه بيرضع فالظاهر أمه غابت عن المكان فهينزل بنفسه يرضع من معزه اهو اهو حوار اهو جمل الابيض ده بيرضع اعزكم الله من ضرع معزه قال لك مش فارقه بقى لبن الجمال زي لبن المعيز وانا جعان فالجوع فعلا تدخل الجوع دخل معاه الكفر النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستعيذ من ثمان حاجات اعوذ بك من الكفر والفقر والفقر مرتبط بالجوع مش بها كلام هنا بقى شيء لا يصدق طفل بيرضع من كلبة طفل طفل جاع ووكالات الأنباء العالمية أزعته مش لاقي أكل والأكل خلاص انتهى فقال أعمل إيه مفيش غير كلب وكلبة ولدت رضع منها عزكم الله شوفوا بقى وصل بني البشر من أزمات الجوع اللي قلت لحضراتكم عليها لعدم فهمنا لنظرية الطعام بيرضع من كلمة ماذا أقول والموائد العالمية يعني لو صنفنا الموائد أكتر موائد في الدول الخليج بيرمى ال- ال- الخروف اتاكل منه حتة وبقية الرز يترمي زي ما هو وفي ناس بترضع من الكلاب وفي ناس بتاكل الدود وفي ناس بتاكل من ال- القمامة وأنا شفتهم بعيني شفتهم بعيني أرملة بتأكل من القمامة شوف ربنا بيقول إيه ويطعمون الطعام على حبه ومن الأحاديث الجميلة للنبي عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام كلها أعمال متعدية افشي السلام سلم على الناس كلها مش ملتحي بس مش عشان تعرفه بس سلم على الناس كلها افشوا السلام الشيخ من المثل اللي بيقول كتر السلام اللي بيعرفها كلام ده رواء ابليس افشوا السلام كتر واطعموا الطعام لكل الناس ودي الرساله اللي بعتها لنا البقر النهارده عمر ما البقر قالت اللبن ده ياخده واحد بيصلي اللي ما بيصليش ما ياخدش اللبن ده ياخده واحد ما اعرفش ايه التاني ما ياخدش اللبن للكل اطعم الكل اطعم الطعام وصلوا الارحام الارحام اللي قطعت وبعدين وصلوا بالليل والناس نيام يبقى اربع اعمال ثلاث اعمال فيها متعدي للغير لنفع البشر وعمل واحد خاص بيك انت قيام الليل ولن توفق لقيام الليل الا لما تعمل الاعمال دي لا يمكن يكون واحد بيقيم الليل ويكون لا يفشي السلام ولا يطعم طعام ولا بيصل الرحم لا يمكن ما يوفقش ابدا تدخل الجنة بسلام حديث رواه عبد الله بن سلام حديث رواه الترمذي وغيره سند صحيح أقول بالله تعالى التوفيق الفرق بين الطعام والأكل ما قلتوش الطعام كل ما يقتات به يعني أقدر أعيش عليه لكن الأكل كل ما يدخل الجوف ويصلح أنه يهضم ويعطي طاقة مثلا أدي مثال بسيط نفهم منه الخيار والقوطة والبصل اللي هي مثلا قوام السلطة طبق السلطة ده ده أكل معقول آه، ما يعتبرش طعام لأنك ما تقدرش تعيش على الخيار والقوطة ولذلك لو تأملنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الزكاة اللي بتخرج اللي هي صدقة الفطر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورواه الترمذي قال إيه رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلع صاع من طعام أمرنا رسول الله أن نخرج صاع من طعام خدوا بالكم أو صاع من إقط اللبن البودرة ده الإقط آه ممكن في بعض الشعوب بياكلوه بياخدوه يبقى يقتاد بيه يعتبر طعام هنا أعيش عليه شهر شهرين وصاع من زبيب يبقى ممكن اعيش على الزبيب وصاع من تمر يبقى ممكن اعيش على التمر هلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام نار ماذا كان طعامكم يا خالة سيدة عائشة تسأل طب طعامكم كان ايه طعامكم فقالت الأسودين التمر والماء يبقى ممكن نعيش على التمر والماء أيوة يبقى طعام طب ويبقى الحنطة اللي هي القمح طعام اه ممكن تعيش على عيش المكرونة الرز اللي هو حتى احنا بنخرج زكاتنا منه لان الشعب المصري كله بيعتمد يا على الرز يا على المكرونة لازم تلاقي في وجباتنا ممكن تعيش عليه ممكن اسرة فقيرة ما عندهاش تجيب بروتين طبق مكرونة يكفيها تعيش عليه اه يبقى ده طعام انا عايز نتأمل باستمرار في القرآن ونعرف الفرق بين الالفاظ ايه الفرق بين اللفظ ده والفرق بين اللفظ ده ايه الفرق بين الاكل والفرق بين الطعام دايما يقول كلوا واشربوا سبحانه وتعالى كلوا واشربوا يبقى الشرب الاول ولا الاكل الاول والعلماء اتكلموا فيها كتير قال انسب شيء الشرب بعد الاكل ليس في وسط الاكل او في اول الاكل الشرب بعد الأكل كلوا واشربوا طب إيه أشهر الأطعمة اللي ذكرت في القرآن دايما يذكر سبحانه وتعالى التمر النخل طب ما ذكر النخل يبقى التمر من ضمن أشهر وأفيد الأطعمة إيه التاني من ضمن الأطعمة اللي ذكرت في القرآن لما يقول الفواكه وفاكهة وأبا طلح المنضود الموز ذكر الرمان ذكر العنب ذكر طعامه حتى في قصة الراجل العزير أو في على قول أحد المفسرين هو رجل آخر غير العزير الشاهد اللي كان دخل القرية اللي حكيت لكم عليها في حلقة بتاعة النظرية النسبية ربنا قال له إيه؟ وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى قالوش انظر إلى الأكل انظر إلى الطعام لأنه كان واخد ما يقتات به يكفيه فترة في رحلته وكان طعامه إيه العلماء قالوا تفسير تين وعنب لم يتسنى يعني ما تغيرش ريحته ما فسدش وكلمنا في الحلقة ساعتها عن الجزيئات والتفاعلات الكيميائية ومرور الزمن يعمل ايه فيها معايا اتصال السلام عليكم استاذ احمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله وبركاته والذي شق النوى وعلى العرش استوى إني أحبك في الله احبك الذي احبتني له
وأسأل الله أن يبارك في عمرك وعملك امين يا رب العالمين انا وانت والسامعين والسامعات
الس- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ليك سؤال أسأل الله يبارك في علمك وعملك امين يا رب العالمين بارك الله فيك والله وأنت تتحدث عن هذه الأشياء الممتعة الطيبة أسأل الله أن يرزقني وإياك الإخلاص في القول والعمل آمين.
تذكرت قول الله تعالى امين يا رب وإن لكم في الأنعام لعبرة نعم نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نعم والله ما خلق الله هذه الأنعام للأهانة ولا للضرب ولا أي شيء نعم بل خلقها لنشرب من ألبانها ونكرمها فقد دخلت النار المرأة في هرة ودخلت باغية الجنة في قلب سقته بارك الله فيك والذين نعم.
يسرفون في نعم.
الطعام والشراب ويذرون إخواننا المسلمون نعم في كل مكان في مجاعة وكما بينت ح- سيادتك الطفل الذي يرضع من كلب نعم.
أقول لهم تذكروا قول الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم نعم وتذكروا يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون نعم لا أريد أن أطيل على سيادتك نعم وأسألك الدعاء لزوج أختي بالرحمة والمغفرة ربنا يرحمك ولأختي بالشفاء العاجل حاضر وندعو الله أن ينجي مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن امين وجميع بلاد المسلمين والسلام آمين.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، ذكرني اخويا احمد ودايما آه، بتعود منه انه يذكرني باشياء جميله وان لكم في الانعام لعبره اللي قلناها في حلقه اللبن نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا شوف الايه اللي بعدها ايه يبقى ده اللبن اهو من ضمن أس- اشربه القران بقى بعد اللبن ايه ومن ثمرات النخيل والاعناب الله دي اشاره لسه جايه لي دلوقتي اهو لبن وبعديه ايه النخيل هو النخيل هينتج ايه تمر يبقى في ان في اشاره ضمنيه من القران ان في علاقه بين اللبن والتمر هو احنا في رمضان بنفطر على ايه وافضل طعام كان النبي عليه الصلاه والسلام اللبن والتمر يبقى ممكن تقتاد بالاثنين دول اه ممكن والناس اللي بتعمل رجيم قال لك ممكن تقعد فتره على اللبن والتمر ده ويخس كثير من الكيلوات ليه هيدوله كل حاجه تمر هيديله املاح معدنيه وسكريات واللبن هيديله بروتين ودهون وغيره يبقى كانه غذاء كامل سبحان الملك يبقى كان ترتيب القران وترتيب الايات ده ليس عبثا ابدا بل حكمه وذكرني برضه بالاسراف في سوره الاعراف وكلوا واشربوا ها ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة أختم بهذا الحديث وأقول لنفسي ولحضراتكم لا نسرف في الطعام والشراب ونهتم اقتصاديا بطعام الحيوانات إن كنا من أهل التخصص ونهتم بالأبحاث الجديدة في علم التغذية لتوفير علف رخيص آمن صحي للحيوانات اللي احنا بنحتك بيها وبنتأثر بمنتجاتها لأن ده مردوده على الإسلام والمسلمين فننهض بأمتنا دي كانت الرسالة اللي عايز أرسلها النهاردة وكمان رسالة أخيرة وهو الشكر والإيمان قراءة شكر وإيمان وقراءة بحث وإيمان وقراءة شكر وعرفان للنعم اللي ربنا بيرسلنا علينا تترى كل يوم مع كل نفس ومع كل لقمة ناكلها نقول الحمد لله الذي أطعمنا ورزقنا هذا الطعام من غير حول منا ولا قوة أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات